أستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد احنا كنا بنتكلم عن عنوان الطريق إلى القلب السليم المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أهمية القلب النهاردة المفروض نتكلم عن القلب السليم سبب النجاة في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ابن القيم عليه رحمه الله بيقول في القلب السليم القلب الذي سلم من الشرك كتير مننا لما بيسمع كلمة سلم من الشرك على طول بيتكلم بقى على دي على عبودية الأصنام وعبودية شيء غير الله و... طيب يعني ايه الشرك الأول؟ يعني ايه الشرك؟ أنا ده الشرك الأكبر مش كده؟ طب الشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر عبودية غير الله، الشرك الأصغر؟ يعني حاجات كتير ولا حاجات صغيرة؟ طيب هل أنا وصلت لمرحلة أن قلبي سلم من الشرك الأكبر والأصغر؟ يعني أصل إيه؟ تتمة الكلام القلب الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فأنا لو بصيت على الأولانية كلمة الشرك كتير مننا يقول لا لا لا أنا مش مشرك خالص إطلاقا عمري ما كان مشرك فقضية الشرك نفسها يعني من أبسط من أبسط الأمور اللي ممكن تعد من الشرك الأصغر هل أنا في كل أموري مسلم أموري لله عز وجل ولا أنا بعتمد على حول قوتي وتفكيري وتدبيري وقدراتي وعلاقاتي وذكائي عشان أنا بعتمد على كده؟ يعني من ابسط الامور اللي كلنا نعتبر رايحين فيها وعايزه واقفه في قضيه العباده يعني انا لما بقوم اصلي هل في مره كان عندي يقين ان انا ما قمت الا بالله؟ ما انا لو ظنيت ان انا بقوم بقولي بحولي وقوتي ما ده شرك. ظنيت ان انا بحفظ بحولي وقوتي برضه الامر عايز وقفه يعني. لو انا حبيت لو انا حبيت حد مع الله ده نوع من انواع الشرك يعني المفروض ان احنا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب استقلالا لوحده بعد كده كل المحبه تابعه لحب الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تعيس عبد الدينار سمى عبده ولا ما سموش؟ سمى عبده ولا ما سموش؟ سمع احنا بنحب الفلوس بل بنعبد كتير مننا بيعبد الفلوس كتير مننا بيعبد عقله احيانا لما يجي امور كده بتيجي من الشريعه فهو يبدا يعرضها على عقله الاول واحيانا هو ما بيتكلمش لكن هو لو اتكلم يقول لك لا انا مش الموضوع مش جاي معايا فانا يعني كتير مننا لما بيبقى عنده مشكله اما عنده مشكله اول حاجه بيفكر فيها ايه؟ ان هو بيقعد يفكر وبعد كده بياخد قرار وبعد كده يقول لك طيب انا استخير معاه بعد ما خد القرار او هو بيفكر ويدبر ولما تقول له استعين بالله يقول لك ما انا لازم افكر ولازم اخد قرارات الاول وبعدين ابقى استعين بالله مع ان الاصل ان انا اعمل ايه؟ ده الاصل فالنهارده القلب السليم ان هو القلب سليم من الشرك فخلاص هو هو هو بيحب ربنا بس ولما تيجي تساله وانت بتحب ابوك ليه يقول لك عشان ربنا امرني انت بتحب ابنك ليه عشان ربنا امرني انت بتحب زوجتك ليه عشان ربنا امرني انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ليه عشان ربنا امرني لان ما ينفعش ان تبقى في محبه تزاحم محبه الله فالقلب السليم من سلامة القلب أنه يحب الله والله فقط بعد كده ربنا أمره قال له حب ده يحب قال له ما تحبش ده ما يحبوش يعني ينفع يحب أبوه وأمه آه ينفع يحبهم ينفع يكرههم ولا ما ينفعش ينفع الواحد يكره أبوه وأمه ولا ما ينفعش آه ينفع يكره معصيتهم في الله ما احنا ما بنكرهش شخص ذات احنا بنكره فعال يعني اننا لا نبغض شخصا لذاته هو لذاته احنا ما بنكرهوش لكن احنا بنكره فعل فاذا انتقل بفعله من المعصيه الى الطاعه احنا لازم فرض ان احنا نحبه واضح فانا عايز اوصل لدي الاول يعني ايه ان قضيه الشرك دي كلمه عامة وكلمة كبيرة وكلمة كلنا واعيين فيها على الإطلاق كتير مننا فعلا محتاج أول يقعد كده يجيب ترابيزة ويقعد يفضي قلبه ويحطه قدامه ماشي ويحط قلبه على الترابيزة وبعدين يبدأ يدخل ده ينفع ده ما ينفعش ده ينفع ده ما ينفعش ده ينفع ده ما ينفعش عشان أوصل للقلب السليم لكن قضية إن إيه إن أنا ظانن إن أنا قلبي سليم لا دي صعب جدا يعني الكلام حتى القلب السليم الذي سلم من الشرك فهل انا على يقين ان القلب سلم من الشرك لا مستحيل عادة احنا بنقول ان كل واحد فينا في شرك وفي توحيد بنسب النسب قد تزيد عند انسان فيغلب التوحيد الشرك وعند انسان تاني قد يغلب الشرك التوحيد لكن كل واحد فيه شرك وتوحيد بنسب متفاوته ممكن يبقى التوحيد 80% 90% 95% لكن في شرك النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم على الرق قال ايه؟ قال اخفف امتي من ايه؟ من دبيب النمل يعني ايه اخفى من امتي من دبيب النمل؟ هو صوت النمل حد بيسمعه؟ هو كده ان ان الرياء في الامه اخفى من دبيب النمل معلش استاذنكم دي واحده فهي قضية دليل النمل إن, إن, إن, إن هل حد فينا يظن إنه مرائي؟ أكيد أحيانا إيه؟ لكن مش مرائي طب الاصل ان الواحد مرائي ولا الواحد مخلص عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت أربعون رجلا من أصحاب محمد فما وجدت أحد منهم يأمن الانفاق على نفسه وهو ده الفرق بيننا وبينهم إن هم آه، عندهم عمل قوي جدا جدا وإخلاص قوي جدا جدا ومع ذلك هم يظنون إنهم إيه؟ مراؤون ومنافقون وإحنا ما عندناش عمل وما عندناش إخلاص ومع ذلك نظن فينا أننا مخلصون ولسنا مراؤون وهو ده الفرق ان دايما كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ايه يقول المؤمن يجمع عملا وخوفا والمنافق يجمع ايه آه، كسلا وامنا او بيقول ايه او بيقول ان المؤمن يعمل كثيرا ويتكلم قليلا قليلا والمنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا فدايما كده آه، اذا انت حبيت تحس يعني الراجل لما ذهب لحذيفه بن اليمان آه، رضي الله عنه وساله أأنا منافق؟ قال ألا تأمن النفاق على نفسك؟ قال لا، قال أنت مخلص. فالإنسان طول ما هو خايف يبقى هو إيه؟ يبقى هو مخلص. وطول ما هو آمن يبقى هو منافق. طول ما الواحد بيقول أنا عندي إخلاص يبقى مش مخلص. طول ما بيقول أنا مرائي يبقى هو مخلص. لانه طول ما هو خايف فهو حريص ان هو ما ياخدش بالاسباب لكن طول ما هو مش حريص لا لازم يقع يعني زي قضيه الثانيه هل انا في قلبي لما- خلينا في الاولانيه قبل ما نخلصها الراجل كان قعد 40 سنه يصلي في الصف الاول كم سنه 40 سنه بعد 40 سنه جه يوم اتاخر في الصف الثاني فاعترته خجل الكسف يعني انا بعد 40 سنه في الصف الاولاني اصلي اصلي في الصف الثاني الناس تقول عليا ايه بقى دلوقتي انا يقول عليا ايه يقول طب يقول عليا ايه فعلم بعد أربعون سنه انه كان ايه منافق فانا اظن ان انا نفسي منافق لا لا لا انا مش منافق مستحيل انا منافق امال مين يبقى من المخلص لما انا مش منافق لما انا منافق يعني فكتير مننا كده ان هو انت ال- ال- ايه كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول اياكم وخشوع النفاق اسمه ايه؟ ايه هو خشوع النفاق؟ قال ان يرى الرجل مخلصا ان يرى الجسد خاشعا والقلب منافقا في حد كده لما يجي يقرا قران يقوم يتمسكن كده ويوطي دماغه ويحط دماغه جوه كتافه جوه ك- راسه جوه كتافه ويوطي ويعمل ويهز دماغه فده اسمه خشوع النفاق ان هو بيظهر الايه الاخلاص ولكن قلبه فين كنت انا حاطط مصطلح زمان كده ان الانسان قد يظهر برا على قلب فاجر في واحده كده بتبقى لابسه النقاب وستها شكلها فعلا م- م- في النقاب تحفه والاسدال والبيشه والجوانت وال- ولكن هي تحمل قلب فاجرا وهناك رجل يحمل لحية وجلبية بيضاء وكل صبر وسمت هدي ولكنه على قلب فاجر فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل فإحنا محتاجين النهاردة إن, إن القلب السليم بتاعنا ده إن أنا أطلع من كل حاجة من قلبي أنا ما أخليش في قلبي حاجة خالص أنا عايز قلبي بقى أفضيه ال- الراجل إيه الراجل كان بيقول إيه إن أقصى أمانيه أن, أن, أن يفتح قلبه ليرى ما فيه هو كان ساعتها بيقول ايه أي- بي- لأرى ما يصنع القرآن ما صنع القرآن فيه قال أقصى أمانية أن يكشف الله عن قلبي لأصنع ما صنع لأرى ما صنع فيه القرآن فأنا النهاردة الواحد أقصى أمانية أن ربنا يكشف عن قلبه عشان يشوف هو أنا مخلص ولا منافق أنا مرائي ولا مخلص أنا بحب ربنا ولا لأ يعني الواحد لما يجي تيجي مشكلة كده ويبدا يكتشف ان هو قلبه مش متعلق بربنا خالص انا اول ما حصلت لي مشكله تليفونه وبتكلم وبدفع فلوس وبروح لمحامي وقضايا وشغلانه ونسيت ان انا ارفع يعني إيه- إيه ايد ربنا اقول يا رب امن يجيب المضطر اذا دعاه او النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر ايه فزع الى الصلاه فانا النهارده لما يجي عندي مصيبه عندي بلوه كبيره انا بعمل ايه؟ كتير مننا بينام قال لك انا مش قادر انا ما عنديش قدره على التحمل يعني لسه امبارح كنت انا بقرا في ال- آه، آه، آه، انا بحاول افكر في ايه ان احنا عندنا اصلا عندنا مشكله في عصرنا مشكله التفكير ان احنا بنفكر كتير قوي يعني إيه؟ كل حد حط قبله تلاقيه بقت ظاهره اي حد قاعد ما بيعملش حاجه حاطط ايده على خده سرحان ورايح خالص انت بتفكر بفكر في ايه وبعدين بقت ظاهره موجوده في المجتمع ما في حد تقابله يقول لك معلش انا في كرب شديد ادعي لي ايه الكرب الشديد ده؟ معلش علي شويه ديون صغيره مراتي عامله مشكله معايا ابني مش عارف سقط في الثانويه العامه ابني مش عارف بنتي ومش عارف حصل ايه فكل حاجه اصبحت كرب شديد كرب شديد طب وبعدين في الكرب الشديد يعني مفيش الا كرب شديد مفيش خفيف خالص طب فين تعلق قلبك بالله عشان كده لما نيجي نسال مساله هل يجوز للانسان ان هو يطلب الدعاء من حد ولا لا يجوز؟ انا بسال يجوز ولا لا يجوز؟ اللي هيقول لي يجوز يقول لي الدليل هو يجوز بس الافضل ان الانسان يرفع نفسه في دليل على الجواز؟
الدعاء ده الزواج مغير يعني
عشان اقول له ادعي لي هو بيدعي لي يعني في ولا مفيش؟ لو ما حدش بيقول انا ما اعرفش ليه نصف العلم لا ادري سيدنا ابن عباس بيقول كده من اخطا لا ادري اخطا نصف العلم رضي الله عنه فكروا فيها والاسبوع الجاي اللي هيقولها له هديه كان في سؤال قبل كده من حضرتك اه حد جاي ولقى الاجابه لا لا لا ما لقيناهاش السؤال السؤال المره اللي فاتت كان آه، كان بتاع الراجل اللي هو ايه اللي هو العالم آه، حافظ القران اه حافظ وقد قيل آه، حد لقى الاجابه انا جبت معايا الهديه عموما يعني حد لقاها ناس جاوبوا الآيات، ممكن ما كانش عشان هو طبعا بيعمل عمل ده وممكن حاجه طبعا ممكن مثلا كما الفرض الاساسي جواه اساسا من من القران طبعا او ممكن غير انفس لان بيعملوا ايه يعني يقال فرض ممكن ان هي ترى الاجابه اللي هو هو مثلا الفرض الاساسي التكسب من من حته الانسان ده عمل ده
هو انا قلت الاجابه المره اللي فاتت بس انتوا ما خدتوش بالكم الحب حب ان هو حب لل- لحفظ القران نفسه لنفسه
انا قلت الاجابه المره اللي فاتت بس انتوا ما خدتوش بالكم آه، آه، آه، الاجابه ببساطه يعني ان آه، ان احنا عندنا اشكال ان كتير مننا عنده عمل واحد فهو الراجل العالم ده آه، كان له كم عمل؟ عمل واحد اللي هو العلم فالعلم لما وقع مفيش حاجه تانية تسنده المجاهد كان له كم عمل؟ عمل واحد لما وقع فدايما ما تبقاش من اهل العمل الواحد يعني ما تبقاش بتاع قران بس ابقى بتاع قران حافظ وبتاع صلاه قيام بالليل يعني من اعجب الحاجات اللي انا انا مش فاكر انا قلت لكم الكلام ده قبل كده او لا اللي لفتت انتباهي ان دايما آه، لما يجي القران يشفع في العبد يوم القيامه يقول ايه؟ يقول ايه؟ يقول حرمته النوم ايه وجه العلاقه بين القران وحرمته النوم؟
قيام قيام قيام يبقى هي دي القضيه ان هو مش مجرد انه حافظ يعني احنا دلوقتي عندنا اصبح اشكال كبير جدا موجود في المجتمع ان كتير من حفظه القران سواء رجاله او او او, أو, أو نساء آه، او نسوان نسوان ده لفظ آه، لفظ شرعي جاء نسوه وقال نسوه ف آه، آه، فاللي- كله اصبح تسجيل يعني ايه تسجيل يعني هو حافظ بس تفل القرآن مفيش كتير من البيوت اللي فيها نساء حافظات لكتاب الله ممكن تكون متقنة ممكن تبقى شيخة وبتحفظ هي هي تسجيل تسجيل بس فاحنا عايزين ننتقل من قضية ان الواحد حافظ تسجيل ان هو ندوس على الزرار يسمع الى آه، ستنا عائشة لما سئلت عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم او خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه الايه؟ القرآن زي ما انت بتقرا الاخلاق في القرآن هو بيطبق فانا عايز تطبيق مش عايز تسميع فعشان كده هي دي كده إيه، حتى الراجل ايه انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع فايه إيه، فراى رجلا نائما واخر يمسك بحجر فيدهده راسه يدهده يعني ايه يدشدش ليه كان بيدشدش دماغه ها لانه اخذ القران وايه ونام سيدنا عبد الله بن مسعود لما اتكلم عن القرآن قال لابد أن يعرف صاحب القرآن بإيه؟ بليله إذ إيه؟ هو قائم والناس نائمون فاحنا النهارده عايزين دي القضية إن أنا ما بقاش حافظ بس ولا أنا بقرأ الناس بس ولا أنا بصلي إمام بس لا أنا ليا في قيام الليل أنا ليا في الصدقات أنا ليا في بر الوالدين أنا ليا في صلة الأرحام يعني من الحاجات الغريبة في في قضية النساء أن المرأة إذا أطاعت زوجها وصانت فرجها وصلت فرضها دخلت جنة ربها دول كم حاجة؟ ثلاثة بص الثلاثة دول في منتهى السوق صيانة الفرج والصلاة وطاعة السوق في غير معصية الله طبعا دول سهلين جدا جدا بس حاجات أهي، لابد ان احنا فالمهم القلب السليم الذي سلم من الشرك فانا النهارده عايز اقعد كل شويه اقول لنفسي انا بحب ربنا انا بحب مراتي عشان ربنا امرني انا بحب ابويا عشان ربنا امرني انا بحب زوجي عشان ربنا انا بحب ابني عشان ربنا امرني انا بحب المراه التي اراها مؤمنه عشان ربنا امرني انا احب الرجل الذي اراه مخلصا لان ربنا امرني لازم كل شويه اذكر نفسي يعني قضيه التذكير احنا في التنميه البشريه دايما بيقولوا ان الواحد لما يبقى عنده هدف لازم كل شويه يذكر نفسه بالهدف انا انا انا عايز كذا انا عايز كذا انا عايز كذا فانا عايزك كل شويه اقول لربنا انا بحبك انا بحبك انا بحبك يا رب طب انا بحب ده عشان انت امرتني انا فكان الانسان بيعيد حساباته مع نفسه فما فيش مانع خالص ان الانسان كل شويه يذكر نفسه بالغايه دي والهدف ده ما فيش مانع ان كل شويه يقول يا رب انا بحبك ما فيش مانع ان انا اقول يعني حتى في قضيه ال- ال- العواطف النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجات كتير بيعملها لعائشه رضي الله عنها عشان ي- هو يقول لها انا بحبك سواء كان فعال او كلام لما يسال من احب الناس فاللي انت بتحبه محتاج انك انت تقول له ايه؟ انا بحبك بيتكلموا في قضيه تربيه الاولاد ان الولد كلمه انا بحبك بتفرق معاه كلمه انا بحبك الضمه الحضن الحاجات دي كلها بتفرق مس الشعر يعني ايه لما يتكلموا على ال- النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اردت ان يلين قلبك فايه فامسح براس اليتيم فدي طريقه من طريقه ايصال المشاعر ال- اللمسه الحنون انا بحبك ماشي فمحتاجين دي ان كل شويه اذكر نفسي بدي انا بحبك يا رب انا عملت دي انا مفيش مانع الثلاثه اللي في الغار لما اغلقت صخره الغرب قالوا ربنا ايه قالوا لن ينجيكم الا ان تدعوا الله بخلص اعمالكم إيه إيه إيه إيه كان بيتكلم واحد كان بيتكلم كلمه لطيفه جدا امبارح في الموضوع ده كانت كلمتين جمال جدا آه، بيقول لك هم هم كانوا بيظنوا في نفسهم الاخلاص ولا لا؟ حد مستحضر الحديث؟ الثلاثة قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فهو شاكك هو ده أكبر عمل عنده ماشي بس هو شاكك وهو شاكك بيقول له يا رب لو أنا عملت دي عشانك يا رب لو أنت شايف إن أنا عملت دي فنجيني فحتى كان واحد من مشايخنا بيعلق عليها فبيقول هذا هو الإخلاص الذي يحرك الصخر وبرضو الحديث ده آه، الحديث ده انا عامل فيه كتاب بس ما ما اظنش 12 لسه كنت بقول ان الملحوظه على الثلاثه دول لو ركزتوا ركزوا ايه وجه الشبه ما بين الثلاثه هتلاقي ان الثلاثه عملهم في السر الو- الراجل مع بنت عمه كان قدام الناس ولا سر؟ الراجل مع ابوه وامه كان في- قدام الناس ولا سر؟ الراجل لما ادى الناس الراجل التاني فلوسه كان قدام الناس ولا سر؟ بس فالاخلاص في السر مش عايز شوشره مش عايز دوشه طيب انا انا كنت عايز استاذنكم في حاجه ممكن ممكن الاسئله مكتوبه لان انا بش- ما بسمعش صوتكم فانا مش بعرف انا ما بسمعش ولا انتوا اللي ما بتعرفوش تتكلموا يا اما أ- أ- حد يقرب ويوصل لي الصوت عادي ولا انا اقرب من الباب شويه
ممكن نقرب شويه قربوا شويه انا ممكن اخد راحه ثلاث دقائق اجمع قوايا بس بعد اذنك فدلوقتي القلب السليم الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد الغل والحقد آه، من اعجب الحاجات في الدنيا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه طهر قلبه كم مره؟ مرتين مره وهو صغير ومره في رحله الاسراء والمعراج وكان بيقول اللهم اسلل السخيمه دي موطن الشرور فمعنى كده ان في شب في القلب الانسان لابد ان هو يقاوم ربنا علمنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا فانا عايز اتخلص من الغل ده باي شكل اتخلص من الغل ده ان انا دايما ازرع في قلبي حب الخير للاخرين انا شفت اخت حافظه اكتر مني او اخ حافظ اكتر مني او اخ على علم اكتر مني فانا دايما بركز يا رب بارك له مفيش مانع خالص من الغبطه ايه الفرق بين الغبطه والحسد آه، فانا بغبطه انا نفسي ابقى زيه لكن ما اتمناش تزول منه النعمه وهو ده الفرق بين الغل والحسد عشان كده يقولوا ايه يقولوا ان الحاسد يتهم الله في حكمته فكتير مننا لما اشوف اخ اشطر مني يعني انا كنت بقول لهم ايه بقول لهم آه، من الحاجات اللطيفه من من اللطائف القرانيه ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم آه، في قصه آه، اخوات آه، ابني ادم لما واحد ربنا تقبل منه القربان والتاني لما تقبل منه القربان اول حاجه قال له ايه؟ لا اقتلنك فبقول لهم ده مبدا عندنا في حياتنا ان احنا لما بنلاقي اي حد احسن مننا اهم حاجه في حياتنا ان احنا نعمل ايه؟ نشيله لاقتلنك إخوة يوسف لما لقوا أبوهم بيحبوا سيدنا يعقوب عليه السلام بيحب سيدنا يوسف عليه السلام أكثر منهم قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فالنهاردة أنا عايز أتخلص من دي إن ما يبقاش القلب السليم إن أنا ما يبقاش قضية حياتي إن أنا أشيل أي حد ناجح أكتر مني لا أنا ليه ما تبقاش قضية حياتي أشوف هو ناجح ليه وادور على السبل اللي ننجح بيها وانجح زيه انافسه يعني وسيدنا عمر رضي الله عنه لسه كنت بقول لهم امبارح في الدرس بقول لهم سيدنا عمر لما كان قاعد في بيتهم ايه اللي خلاه جاب نص فلوسه؟ ها؟ قال أن يوم أسبق إيه؟ أبو بكر فجاب نص فلوسه لو هو ما قالش الكلمة دي كان هيجيب قد إيه؟ ما كانش هيجيب فالنهارده انا عايز اي حد ناجح ما تبقاش قضيتي لا انا غلش قلبي عليه ولا بحقد عليه ولا بحسده لا انا عايز نفسه ربنا قال وفي ذلك فليه عشان كده من اول المنن اللي ربنا هيمتن عليها على اهل الجنه ونزعنا ما في صدورهم من غل عشان كده الراجل لما دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول دخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه ليه؟ عشان سلامة الصدر فالقلب السليم سليم لكل المسلمين بيحب الخير لكل الناس فدايما أنا لما أجي أرفع إيدي بدعي أقول يا رب اشفيني وكل مرضى المسلمين سد ديني ودين كل مسلم فرج كربي وكل مسلم شيل همي وكل مسلم اصلحني وكل المسلمين اهدي لي أولادي وكل أولاد المسلمين تب عليا وكل عاصم مسلم عشان أنا أوصل من جوه قلبي رسالة إن أنا بحب الخير للناس كلها هو ده القلب السليم إن أنا ما بحبش أنتوا عارفين هو تعريف حسن الخلق إيه؟ تعريف حسن الخلق بذل الندم وكف الأذى واحتمال الأذى تاني بذل الندى إن الإنسان يبقى بذله جميل ولطيف زي الندى الندى ده لما بيقع على ورقة شجر الورقة ضعيفة جدا فما بيتنهاش فالإنسان من جمال عطائه إن هو لطيف جدا في عطائه فبيدي كل حاجة حتى أصغر حاجة ما بيبخلش النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط إلا أعطاه فبذل الندى كل حاجة بيديها وجميل في عطائه ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قالوا المن إنك أنت تتحدث بالصدقة والأذى إنك أنت تستخدم الفقير بالصدقة فهو ده الجمال وكف الأذى إن ما يوصلش أي أذى حسي ولا معنوي للمسلمين منك راجل من الصالحين كان ابنه قاعد قدام الباب فمعدي كلب قال امشي كلب ابن كلب فقال يا بني لا تقل هذا قال يا أبي أليس بالكلب قال يا بني أنك قلتها على سبيل الانتقاص فهو لما قال له يا كلب يا ابن الكلب دي كانت على سبيل الايه الانتقاص مع انه كلب ابن كلب فالنهارده مفيش اثر انا ما ببصش لحد بصه احتقار اما يتكلم مين الفضيل بن عياض بيتكلم على التواضع كان بيعرف التواضع يقول ايه بيقول ان تخرج في الطريق فلا ترى لك فضلا على احد فاذا رايت من هو اصغر منك قلت هذا عصى الله اقل مني واذا رايت من هو اكبر منك قلت هذا عبد الله اكثر مني هو ده علم التواضع ان انا لما بمشي ملتحي فانا شايف واحد حليق ايه ده شايف واحد مدخن ايه ده شايف واحد مش عارف ماشي مع واحده متبرجه ايه ده واحده منتقبه شايفه واحده ماشيه بشعرها ده ايه دي هتخش ف... انت ما تعرفش بين هؤلاء وبين الله ايه احنا بنقول رب متبرجة ليس لها ذنب إلا التبرج ورب حليق ليس له ذنب إلا أنه يحلق لحيته ورب ملتحن ليس له فضيلة إلا لحية ورب منتقبة ليس لها فضيلة إلا لنقاب فما حدش يعرف مين سبحان من يعلم أقدار خلقه إلا هو ما حدش يعرف مين هذا فالنهاردة أنا عايز قلب سليم من الغل ما عنديش غل على حد إطلاقا ولا حقد ولا حسد ولا شح ربنا سبحانه وتعالى في آية عجيبة قال ومن يوق شح نفسه يوق شح نفسه سيدنا سعد بن وقاص قعد سبعة أشواط يطوف حوالين الكعبة يقول اللهم قني شح نفسي فالراجل قال له يعني أنت سبعة أشواط هي دعوة واحدة قال يا بني إن وقني الله شح نفسي تصدقت وجاهدت وقاتلت في سبيل الله فالواحد ربنا وقاه شح نفسه هبذل وقتي لله هبذل عمري لله هبذل روحي لله مش قضيه ان انا بتصدق بجنيه و2 جنيه والكبر وحب الدنيا والرياسه فيسلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله أنا كنت عايزكم تكتبوا الكلام ده حد كتبه؟ طيب أول من الأول تاني القلب السليم الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة ثاني سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده عن الله فسلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة وسلم من كل إرادة تزاحم مراده تاني وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله الأخيرتان وسلم, عن ك... وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله آخر مرة وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين